الشروق ففي وجنتيه رؤى مشرقات تأمل صنيع الإله الذي تحاروا بأوصافه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد إخوتي كل عام أنتم بخير ها قد جاء شعبان ويبقى أيام بل ساعات قليلة ويأتي رمضان فاللهم بلغنا رمضان وارزقنا صيام شعبان وارزقنا رفع الأعمال فيه ولا تحرمنا الأجر والثواب ولا تجعل لأحد من خلقك من هذا العمل شيئا يا رب العالمين اجعله خالصا لوجهك اللهم آمين القرآن العظيم مليء وزاخر بالعبر والآيات كثيرا ما قرأناه ولكن هل تأملت أن أول دابة ذكرت في القرآن هي البعوضة في الربع الثاني من سورة البقرة إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة انظر أول دابة بل هي من أخف الدواب إن لم تكن أخفهم على الإطلاق ولها خرطوم وآخر دابة ذكرت في القرآن الفيل سورة كاملة اسمها سورة الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وله خرطوم انظر أخف دابة وأكبر دابة والاتنين لهم خرطوم هل تأملت هذا الملمح الخرطوم بتاع البعوض ولو ان دي مش حلقة البعوض خرطوم عجيب جدا إبرة مثقبة إبرة فيها جوف إزاي إبرة إبرة إبرة الخيط ممكن نثقبها ويعدي منها دم الملك سبحانه وتعالى هو القادر على ذلك طيب نيجي بقى للفيل وهي حلقة النهاردة في طعام الحيوان إزاي الأفيال بتأكل اتكلمنا عن الحيوانات المفترسة والخيل والبغال والحمير واتكلمنا عن المكترات فاضل الفيل عشان احنا ماشيين بالحيوانات اللي ذكرت في القرآن انظروا ألم تر كيف فعل ربك لم يقل سبحانه وتعالى ألم تسمع لا ألم تتدبر ألم تفقه ألم ترى وسائل إدراك العلم ثلاثة سمع وأبصار وأفئدة شوف ربنا بيقول في سورة النحل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا طب وسائل يا رب العلم إيه وجعل لكم السمع ده ممكن أتعلم عن طريق أن أنا أسمع والأبصار والأفئدة البصر يشوف والفؤاد يفقه طيب هنا جاب الحاسة اللي دايما كل إنسان بيتأكد من العلم من خلالها حاسة البصر أي أن إخباري لك يا محمد عليه الصلاة والسلام وإن كان أمرا غيبيا لأن انتوا عارفين أن عامل فيل النبي عليه الصلاة والسلام اتولد فيه على أصح الأقوال من أقوال ابن كثير في البداية والنهاية 40 يوم بعد حادثة الفيل اتولد النبي عليه الصلاة والسلام يبقى إذا حدثت حادثة الفيل وطير أبابيل وجيش أبرهة والنبي ما اتولدش فكأن إخبار الله ولو كان أمرا غيبيا لك لابد أن تأخذه بملمح النظر وكأنك رأيته رأي العين انظروا ألم ترى كيف لم يقل ألم ترى ماذا فعل كيف أي أن خصوص الفعل بكيفيته الإبادة ممكن أي إنسان يبيد لكن كيف أبادهم الله تعرفين حادثة هيروشيما وناجازاكي لما كلفوا اتنين طيارين يرموا القنابل الذرية عليهم من أمريكا طبعا واحد من الطيارين دول مات والتاني تقريبا جاله خبل أو تخلف عقلي نتيجة انفجار القنبلة المشكلة مش في كده المشكلة ان القنبلة وقعت على أبرياء يبقى دمرت اللي هم عايزينهم من الجيوش ودمرت معاها أبرياء إنما كيفية تدمير الملك عز وجل يدمر العدو فقط لم يحدث شيء لواحد من أهل مكة طيور جاءت من ساحل البحر الأحمر في فمها حجر قدر حب العدساية يسقط على الجندي من دول يدخل من رأسه يخرج من دبره ويجعله كعصف مأكول احنا بنتكلم عن طعام الحيوان عصف الجندي من جنود أبرهة تسقط عليه حجرة تخليه عصف طب ايه علاقة العصف بالفيل ما لازم نتأمل ما احنا مش مش مجرد نتكلم عن طعام الحيوانات وبيتهضم ازاي وبيخرج ازاي وخلاص لازم تسقطه على القرآن احنا داخلين على شهر القرآن عايزين نحب القرآن مش عايز اخش في هذه المنطقة مشايخنا بيتكلموا فيها وختم القرآن وتدبر القرآن احنا بنساعد بعض بقى من خلال برنامجنا ده حب القرآن لان كل ما تقرأ الصورة رغم انها بسيطة وكل اطفالنا حافظينها وياما قلناها هتلاقي فيها حاجات ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل يعني جماعات دي كلمة في اللغة العربية منفردة لكن معناها جماعات يعني ملهاش جمع أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل يوم واحد بقى من العلمانيين يقول ازاي الناس اللي بتشكك نقوم نقنعه بالعلم بقى في برنامجنا نقول له ان علمائنا حتى اللي مش مسلمين علماء الغرب قالوا ان الذرة ما هي الا نواة والكترونات بتدور في مدارات ده كلام علمي بحت كويس اذا استحسينا الذرة دي بحرارة عالية جدا او باشعاع او باي مؤثر من المؤثرات انا بكلمكم كلام علمي وبكلم كل المنكرين يزيد وزن الذرة لان الفراغ اللي بين الالكترونات والنواة بيقل فبالتالي يبقى حجم معلقة شاي من اي ذرة حصل لها كده تبقى بمليارات الاطنان يعني تقدر تقول الحجارة اللي ربنا جابها من سجيل دي من جهنم تسقط على فيل تسحقه يعني لو وقعت على بيت تهدمه مش على بني ادم لحم ودم ما بالك بقى اللي فيها قوة جهنم وفيها النار وفيها الاحراق يبقى ما تبيدهمش ازاي طيب فجعلهم الجعل يعني التحويل من صورة صورة كعصف مأكول شوفوا أداب القرآن يعني كأن البهائم والدواب كلت العصف وطلع في صورة روث والروث ده تناثرت ذراته مع الريح شيء عجيب تخيل البني ادم اللحم ودم ده لا بقى فيه لحم ولا بقى فيه دم ولا بقى فيه عظم بقى يتناثر كالروث المتبقي من الدواب اعزكم الله والبهائم بعد اكلهم للعصف انا كدكتور تغذيه وحللت العصف ده في المعمل انا شفته بعناية بقى بنتكلم عن العلم بال... بالرؤية مش سمعت او قريت في كتاب ايه العصف ده علما بان الحق سبحانه وتعالى ذكره في سورة الرحمن قال والحب بيعدد النعم علينا عشان نشكر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ها والحب ذو العصف والريحان يعني الحب ليك انت كإنسان حبة القمح تاخدها وتعمل رغيف عيش تعمل مكرونة تعمل تعمل تعمل لكن الغصن اللي واقف فيه ده العود الأصفر ده هو ده العصف أول بمجرد ما الحب يجنى العصفة دي أو الورق الساق ده يفقد قوته فقد المية فقد كل حاجة تعصف به الريح تخيل العصف ده اللي هو ما فيهوش لا بروتين انا بكلمكم بقى كدكتور تغذيه حللته ولا كالسيوم ولا فوسفور ولا vitamins ولا في كربوهيدرات ولا في اي حاجه غير شويه طاقه قدرهم 40% لا يمثلوا شيء العصف ده لو كلته بهيمه هنتكلم بقى في حاله طعام الحيوان وازاي يهضم لو كانوا الفيل مثلا وقعد يهضم فيه يخرجوا ازاي اهو البني ادمين بتوع ابرهه كانوا كده بعد ما سقطت عليهم الحجاره وفي رواية لابن كثير ان في واحد منهم كان يعني لم جراحه وبدأ يروح لغايه لما وصل للحبشة عشان يوريهم ربنا عمل ايه سبحانه وتعالى في مكة واعتقد ان اسمه ابا يكسوم كان ابن ابرهة او غيره ما تهمناش الروايات دي قد ما يهمنا كيفية الفعل ما فيش واحد من ارض مكة ومن اهل مكة تأثر لا كل حجرة مكتوب عليها اسم البني ادم اللي هتنزل عليه ده بقى الفرق بين فعل الرب سبحانه وتعالى وفعل البشر البشر لما يدمر يدمر معاها أبرياء لأنه ما عندوش أبدا تقدير ولا حكمة عندنا النهاردة فيلم بيتكلم عن الأفيال ازاي بتاكل وايه علاقتها بالتبن وليه العلماء وجدوا ان الفيل ما بيهضمش كميات كبيرة من الطعام ايه اللي يجبره انه ياكل 150 كيلو جرام اعشاب ونباتات واغصان واشجار واوراق ودرنيات في اليوم وهو ما بيهضمهاش وبينزل كمية من الروث وايه علاقة الانياب بالارض وايه علاقة الفيل بالطيور وايه علاقة الخرطوم بتاعه ده وهل كل الافيال زي بعضها الفيل الافريقي زي الفيل الاسيوي ده اللي هنشوفه النهاردة ان شاء الله باذن الله تعالى في الفيلم بتاعنا ونقول مبدئيا ان خرطوم الفيل زيه زي ايدينا بالظبط بيلوح بيه يشاور بيه ينادي بيه على قطيع الفيله لان هم مجتمع مترابط يمكن في رمضان ان شاء الله نازل برنامج بنتعلم كل يوم في حاجه من حيوان شكل الفيل بنتعلم منه المواساه ما تفرحش في اخوك المسلم لو حصل له حاجه وحشه بالعكس وسيه حتى لو تقول له كلمه تحسسه ان انت معاه الافيال اللي هي لا تعقيل بتعمل كده تزعل قوي لو فيله ماتت ويعملوا شبه عزا يبقوا زعلانين ولو حاجه كويسه جدا وفيله بتولد كلهم يساعدوا ولو حد كل من الحيوانات المفترسه قطعه من فيل زي ما وريتكم قبل كده في افلام اخرى او فيل مات يبقوا زعلانين جدا ويحاولوا يدوروا على الاسد ده وده ويحاولوا ينتقموا منه ان شاء الله نتكلم عن الفيل بافراد باذن الله تعالى في حلقات الخرطوم ده بقى بيعمل ايه بيلوح بيه يشاور بيه يشرب بيه كميات من الميه الخرطوم ده ما هو الا الشفه العليا مع الانف هو ده خرطوم الفيل الغريب ان مش كل الخراطيم تنتهي بشفتين الشفتين بس في الفيل الافريقي وفي الفيل الاسيوي بتلاقيها آآ آآ كتله واحده كده من غير ما يكون في شفتين الخرطوم ده ممكن يجيب حبة قمح احسن من ايديك يعني شوف انا ممكن لو حبة قمح وقعت على الارض ما اعرفش اجيبها بصوابع الاثنين الخرطوم ده على قوته وعلى كبر حجمه وعلى عضلاته حساس لدرجة انه ممكن يلتقط حبة قمح من على الارض او جنيه فضة واقع على الارض يقدر يجيبه بسهولة في الاف العضلات تتشارك عشان يحرك بيها هذا الفيل ويبقى سعيد من عجيب ما قرأت عن الأفيال إنها زي عندنا كده لما بعض الناس لما تبقى زعلانة وتحزن يقول لك أحط هم في الأكل آه لما يحزن الفيل يأكل كتير ده سر من أسرار برضو أكله لما يحصل له أشياء حزينة يأكل كتير قوي طيب نقدر إن احنا نشوف الفيلم بتاعنا بإذن الله تعالى ونرجع لحضراتكم عشان نعلق بإذن الله عليه تفضلوا معانا بيحب جدا الاغتسال واقف هو فيل على شاطئ البحيرة عشان يرتب درجة حرارة جسمه يبدأ يستخدم زي ما حضراتكم شايفين الخرطوم شوف ربنا ذكر الخرطوم ده في القرآن في سورة نون قال سنسمه على الخرطوم أو الخرطوم بياخد بيه كميات من المية يشرب بيها يبقى دي أول فايدة للخرطوم اهو بمثابة ايدي لما اجيب كوبايه ميه واشرب او يرش بيها على نفسه عشان يرطب درجه الحراره لو عليت عن 50 درجه الودان اللي احنا شايفينها اهو ده في الافريقي مثلا الودان اللي احنا شايفينها دي بتعمل نوع من التهويه يمكن يختلف عن الفيل الاسيوي ان ودانه صغنططه لكن الفيل الافريقي وانتوا عارفين درجه حراره افريقيا عاليه جدا شوف بيرش ازاي اهو ليه شفتين اهو شوف الخرطوم ليه شفتين اهو انما زلومة الفيل الاسيوي مختلفة شوية هي شفة واحدة في الاخر مفيش شفة قدام وشفة ورا شوف بيشرب بيشرب بقى قد ايه في اليوم كم صفيحة مية في اليوم حوالي 180 لتر مية في اليوم 180 يعني قد مرتين قد تانك عربية نقل مرتين تانك العربية نقل مثلا 100 لتر ده ياخد 200 لتر 180 ل 200 لتر تقريبا ميه في اليوم لان علميا كعلم تغذية المفروض الميه تكون 3 4 مرات قدر المادة الجافة اللي بيتناولها الحيوان فلو تناول مادة جافة مثلا 20 كيلو جرام يبقى يشرب حوالي 100 لتر ميه فده معناه ان الفيل بيتناول اكتر من سبعين من ستين لسبعين تقريبا كيلو جرام مادة جاف خدوا بالكم من رجليه دي بقى اللي مستحملة ال- التقل ده كله بيصل وزن الفيل أربعة لخمسة لستة طن أربعة لخمسة لستة طن هو أضخم حيوان على ظهر الأرض لو استثنينا بقى إيه، بعد الحوت الحوت الأزرق في البحار ده حوالي 120 طن ولا حاجة لكن أنا بتكلم عن الحيوانات اللي على بس هو أضخم حيوان وتاني أطول حيوان بعد الزرافة فيل طويل جدا لكن الزرافة مفيش شك إنها أطول منه حط بقى الخرطوم بتاعه ويرش وكأن أنا برضو بتأمل جوه الخرطوم ده برضو في كأنه بيحلل المية المية دي فيها تراب ما اشربهاش ممكن ارشها عليا لكن المية دي رايقة شوية صافية شوية ده كأن الخرطوم من جوه حاسة الشم فيه عالية جدا انه يعرف المية دي تصلح انه يشربها ولا لا آه، علم مترابط وارتباط الشعوب الأفريقية بالأفيال لدرجة ان هم بيستخدموها في معرفة مصادر المية لأن طبعا في جدب كتير قوي في أفريقيا والأنهار تعرفين مشكلة المية وبقت الحرب حرب مياه الأنهار بقت تجدب مفيش مطر فيعرف الإنسان شوف بقى الإنسان بيستخدم الحيوان لإيه يرشده لأن بيشم الفيل الرياح اللي جاية من على بعد فيعرف إن هنا جاية مية فيتجه مجموعة الأفيال فيعرف الإنسان إن المنطقة دي فيها بحيرة بل مش الإنسان بس أغلب الحيوانات اتنين من الأفيال نزلوا يشاركوا بعض الاستحمام طبعا لو درجة الحرارة بتعلى لابد ان هو يقللها بانه ينزل المية والمداعبات واللعب الشخصي بينهم برضو عن طريق الزلومة زي ما احنا شايفين أبرهة الحبشي بقى كان فرحان بالفيل وقال هو اللي هدم الكعبة ولكن الفيل دابة من الدواب المفروض انها لا تعقل زي الانسان وقف قدام الكعبة خايف من الملك عز وجل الانسان مش خايف ويضربه فيه عشان خاطر يتقدم لهدمها لكن الحيوان مدرك لعظمة هذا البيت ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما خلقت ال- لما وقفت القصواء اللي هي الناقة بتاعته في عمرة الحديبية والصحابة قالوا خلقت القصواء يعني إيه؟ مكرت هتقف هنا بقى مش مش هت- مش هتتحرك فقال لا ما خلقت وما هذا لها بخلق إنما حبسها حابس الفيل شوف بقى الملك عز وجل اللي خلق الفطرة في هذه الحيوانات انها تعرف عظمة الكعبة الشريفة وعظمة الاماكن المقدسة العجيب ان في الصورة الطير طير ابابيل الطير الطيور دي هل في علاقة بين الطيور والافيال طبعا ده في علاقة وطيدة الفيل بطيء الحركة ما يقدرش يبص وراه مباشرة لما يكون في اسد بيجري وراه او ضبع عايز يعمل حاجة معاه والضبع طبعا لا يتوارى ان هو ممكن يعض ديله ياكل منه حتة حيوان قبيح ممكن يهاجمه من ورا طب مين اللي ينذر الفيل بقى ان في حاجة وراه طيور بتقف على الافيال عاملة بقى تبادل منفعة تاكل من عليه الحشرات يبقى هي استفادت وفي نفس الوقت تنذره تقول له في حاجة وراك خلي بالك بمنقارها كده تنقر له على راسه من فوق خلي بالك في حاجة وراك يقوم يبص وراه قبل ما الحيوان المفترس يجي شوف هنا بقى هنا يقضي 16 ساعة في الأكل ياكل ياكل ياكل ياكل وطبعا فقهانا كانوا يتكلموا في لحم الفيل وقالوا انه حرام لان ليه انياب كل ذي ناب ما ينفعش يؤكل وهو متبلد يعني في التبلد والتبلد مش من صفات المسلم فما ينفعش ابدا تركوا قبل كده ان اللي بياكل حاجه بيتصف بصفات هذا الشيء اللي اكله فلذلك حرم الحق سبحانه وتعالى علينا الخنزير وكل ذي ناب من السباع 16 ساعة يأكلوا ويبحثوا عن الطعام ويمشوا في جماعات الكبار السن في النص اللي كبروا عدوا السبعين اللي هو بيموت على تسعين سنة مثلا والشباب الجلد هم اللي قدام وإذا كان في إناث حوامل برضه في النص كتير قوي لما نطلع رحلات عمرة نشوف ناس عندهم شهامة يقول لك دايما الضعفاء يكونوا في رعايتنا في النص والأقوياء والشباب يرعوهم دي مهمة جدا ان احنا نجدها في بني البشر مهمة جدا وان كانت قلت كل واحد بيبقى عنده شوية قوة يسابق قدام وما يهموش الناس اللي وراه لا نتعلم بقى من الافيال الكلام ده المواساة في السراء والضراء مع بعض متلاحمين انا لقيت مكان فيه مية اخبر الجميع ويزعلوا اول لما لقوا جثة فيل ويعملوا تحقيق ده مات ازاي ومين اللي موته يعني ايه زي الانتقام كده ولازم يدوروا ويشموا حاسه الشم عاليه جدا عند الافيال علماءنا بيقولوا ان الذكاء في الحيوانات موجود في اربع خمس حيوانات الذكاء الخارق يعني الغوريلا والدولفين والفيل يعني مش يقول على ضخامته ده انه غبي لا هو ذكي جدا والذاكرة عنده عالية جدا ما بينساش بسهولة في السيرك عمل كم حركة كده السنين اللي فاتت كنت متابع ان تمالي الفيل يهاجم رغم انه بيدربوه وزي ما جبت لكم حلقة انه بيرسم في تايلاند وبينط حواجز وبيلعب كورة لكن عمل كم حركة كده انه موت كم واحد ويهدم مرة واحدة بيوت فالعلماء إلى الآن محتارين إيه اللي بيحصل في مخه مرة واحدة يخليه هرمون الغضب يزيد ويبدأ يعمل الهجوم ده من غير ما يكون في حاجة قبليها لسه بيدوروا حاليا في إيه بالظبط بيخليه يهجم بهذه الشراسة وما يهداش طبعا هما الشعوب الأفريقية لما بيهجم عليهم خصوصا على الناس اللي محوشة قمح أو غلال أو كده بيحاولوا ان هو بيخاف من النار يحاولوا يشعلوا نيران في كل مكان عشان الدخان بيقلقه ريحة الدخان وشكل الدخان والنار بتقلقه او يطبلوا يعملوا طبل كده من كل جهة فيحسسوه بالقلق فيجري شوف هنا لازم طالما في صغار يبقى لازم دي الام الكبيرة خلفت قبل كده وبترعى الصغار فدايما بتقول النصيحة خدوا بالكم يا اخوانا النصيحة مش تبقى عارف معلومة ما تقولهاش النصيحة تنصح الدغفل اللي هو صغير الفيل الدغفل اسمه كده الصغير اللي في النص ده بيفضل ثلاث سنين يرضع منها ثلاث سنين لغايه لما يتفطم وبتعلمه وبينزل من مكتمل العقل يعني لازم هي اللي تعلمه يعني ما عندوش حسن تصرف هو طبيعته كده ربنا خلقه على ذلك ثم بعد ثلاث سنين ومشوا معاهم بيبدأ يعرف بقى الأكل إزاي الشرب إزاي في الحقيقة أنا جبت لكم الجهاز الهضمي بتاع الأفيال ما اعرفش يمكن موجود معانا في هذا التقرير بإذن الله الحلقة دي أو الحلقة الجاية جهاز مهول حجم الأمعاء وحجم الاعور او السيكم وحجم ال ال القناة الهضمية عموما داخل الافيال مهول عشان تهضم كمية الاوراق اللي بياكلها دي اذا كان دريس او برسيم او آآ آآ تبن زي ما قلنا سواء تبن فول او تبن قمح او تبن شعير او ياكل بعض من الاشجار الفروع الصغيرة دي طبعا عشان تهضم كمية السيلولوز والليجنين الخطيرة دي محتاجة كمية من الانزيمات الخطيرة لدرجة ان في خبر عجيب جدا يمكن اول مرة حضراتكم تسمعوه هو ان بيحطوا بعض من البن يغزوه للفيل وعزكم الله ياخدوه بطريقة معينة ما اعرفش بقى من الروث او غيره قهوة لان في معدة الفيل في كمية من الانزيمات الخطيرة اللي بتهضم البروتينات وانتوا عارفين القهوة لما بنشربها المرارة اللي في البن دي نتيجة وجود بروتينات معينة هو بيهضمها بالانزيمات اللي في معدته فبيقول لك ان اغلى قهوة في العالم هي اللي جاية من الافيال الخبر ده انا ما وقفتش عليه علميا لكن سمعته عايز اثبت لكم ان من كتر ما الجهاز الهضمي شوف جلده عامل ازاي شوف الجلد كل شوية يغرق نفسه هنا بيعيش في التلج اهو عاملين صداقة عامل صداقة مع كلب وهو ودود وهو عارف حجمه كويس وشوف ايه خدوا بالكم من العاج ده بقى في الفيل الافريقي العاج ده موجود في الذكر والانثى انما الفيل الاسيوي في الذكر بس دي حاجة مميزة قوي بين الفيل الافريقي والفيل الاسيوي العاج ده اكتر من 25 كيلو وطبعا تم اصطياد الافيال في السنين اللي فاتت عشان العاج ده كان اكتر دولة بتستخدم العاج ده هي اليابان شوف شوف بيحرك شجرة ازاي اه قادر انه يحرك شجرة وقادر انه يهز جذع نخلة يجيبها كده يمين وشمال يمين وشمال لغايه لما يشيلها من جذورها خمسة طن دولة زي اليابان بتستخدم العاج ده في عمل التوقيعات شوفوا لما بيعدي على على طريق يقف يسده خالص خلاص مفيش عربية تتحرك لغاية لما احترامها لغاية لما يعدي الفيل ده ويقولوا ربنا يستر بس ويعدي على خير لان لو عمل حركة كده ولا كده هتبقى مشكلة قلت لكم قبل كده يمكن في اول حلقة من حلقات هذا البرنامج يوم 28 8 واحنا بنصنف ال 27 نوع من الحيوانات في القرآن ان اربع حيوانات تركب الخيل والبغال والحمير والافيال كمان بتركب في الدول الافريقية يركبوها يحطوا عليها جذوع الاشجار الناس اللي بيتاجروا في الخشب يحطوا عليها امتعتهم معداتهم زميلي زميل عزيز بيقول لي انا شفت بعيني في الهند فيل ابيض ابيض زي التلج اهو شوف شوف بياكلها ازاي اهو يجيبها تاني بالزلومه تخيلوا لو فقد الزلومه دي خلاص ما يعرفش يلقط اي حاجه لانه ما يعرفش زي كان انسان فقد ايديه الاثنين ومطلوب منه ياكل يبقى هيضطر يقع على الارض ويبدا ياكل ببقه عزكم الله وده اذلال تخيلوا بقى فيل مات او نفق الافضل الحيوانات تقول نفق مش مات نفوق الفيل وقف قدام السكه الحديد هو مش قاصد طبعا يقطع السكه الحديد عشان يتظاهر لا هو واقف قدام السكه الحديد جت النفوق بتاعه هنا تخيلوا بقى هيشيلوها ازاي هيشيلوا كميه الفيل ده ازاي وكمان اعزكم الله انتفخ بعد ما بعد ما نفق لان خلاص القطر هيعدي ازاي مش هيعرف يعدي شوف بقى بيشيلوه بونش شوف تحلل الاجساد بعد الموت مباشرة وده من رحمة ربنا انه خلق هذه البكتيريا البسيطة عشان تخلصنا من الجثث دي هنا علماء التشريح بقى اللي هيورونا ايه اللي جوه الفيل بقى من جوه الزلومة جواها ايه الرجل جواها ايه البطن دي كلها بتاكل الاكل ده ازاي الرجل المظلومة دي الرجل دي الشديدة دي اللي, اللي بتشيل الخمسة طن دول جواها ايه طبعا ربنا خلقها بكافية معينة سبحانه وتعالى انها تتحمل زي شوف كأنه يعني ايه بيحط في حديد ليه اصول بيحط السكينة بيقول نبدأ نشرح من هنا طبعا ده متخصص مش بيشرح الفيل بس ده ده, ده بيشرح حيوانات كتير جدا شوف بدأ إيه خط التشريح ماشي بخريطة ومعاه طبعا معدات مهولة ومش محتاج طبعا يسنها بس هو بيتأكد منها شوف خلصوا على الفيل في ظرف ساعة كانوا مشرحينه وشايلين الجلد كله شوف بقى ادي الجهاز الهضمي اهو اللي بياكل الاشجار والاوراق شوف الجهاز الهضمي عامل ازاي قد مثلا 20 بقره ولا حاجه قد الجهاز الهضمي في 20 بقره وفتحوا لنا كام من جوه هيفتح لنا ال cecum دلوقتي او الاعور يورينا حجم لا شوف شوف شجره ما عشان شجرة تقعد جوه تتهضم لازم لها ده, ده مصنع مصنع وكل compartment من دول او كل جزء من اجزاء الجهاز الهضمي ليه دور ده بيهضم البروتينات وده بيهضم الكربوهيدرات وده بيفرز العصارات وده بيفرز الاتش سي ال الحمض الهيدروكلوريك كل حاجه ليها دور شوف طب بياكل ازاي شوف بقى حركه الفك ازاي عشان يهضم الاكل ده كله عنده اضراس خطيره للطحن اللي ممكن ياكل بطاطا وياكل بطاطس بيحب هو الدرنيات قوي فالضروس دي كلها شوف بيجيب لك بقى رئات اسنانه قد ايه عشان تهضم وتطحن ده كله بعد ما الزلومه بتسلم الاكل لجوه شوف بقى الامعاء عامله ازاي وادي البكتيريا الداخليه اهي اللي ربنا خلقها سبحانه وتعالى دي بالميكروسكوب الالكتروني اهو عشان تهضم الالياف الصعبه دي الواحد لو كل حزمه جرجير ولا شويه ملوخيه وزودها شويه بيجي له مغص لانه مش مؤهل انه يهضم السلولوز لكن هذه الحيوانات مؤهله تاكل النباتات الفقيره دي والعصف والاتبان اللي ما فيهاش حاجه خالص وتحولها الى مركبات مفيده بقى للتربه ويمكن ده سر من اسرار ان الفيل بياكل كميات كبيرة ويتخلص من روث بكميات مهولة ليه لا يمكن يكون نهمان ابدا لا في فايدة للتربة خدوا بالكم ان ال ان ال الناب بتاعه ده مهم جدا في الحفر هو بيحب قوي يتناول املاح معدنيه من تحت الارض اهو هيشرحوا لنا الزلومه بيفتح الزلومه يشوف فيها ايه بقى ايه العضلات اللي جوه الزلومه دي اه شفتوا الشفتين ادي الشفتين اللي انا بقول لكم عليهم رغم رغم ضخامتهم يقدروا يجيبوا جنيه فضه من على الارض او حبه قمح او لبايه شوف بيشرحها لك بيقول لك حجم العضلات اللي ربنا خلقها سبحانه وتعالى جل في علاه لهذا الحيوان العجيب شوف اهو شجر موز شال الفرع كله بزلومه شوف انا متاكد ان جوه الزلومه دي اسرار عمالين بقى يشرحوا لك بيتاملوا يا اخوانا احنا عايزين نحول التامل اذا كان حد ربنا وهبه هذه الموهبه انه يحب دايما يركز وعنده قوه ملاحظه نحولها لعباده هم بيعملوها كده عشان خاطر يتقدموا في الدنيا انما احنا عايزين نعملها عباده لان قراننا دفعنا لذلك وحسنا لذلك بيقول لك ان الزلومه من جوه اهو فتحتين اهو كانها فتحة انف عادية جدا او خلصوا على الفيل بدأوا وصلوا للعظم كمان اشوف بدأوا يخلوا الرجلين وهم عايزين يوصلوا بقى للرجلين الرجل من تحت دي عبارة عن ايه شوف بيشرح ازاي ما بيسيبوش حاجة يوروا له المسار بتاع القلب والتنفس ازاي بيتنفس الفيل ده وتنتفخ الرئه بهذا الشكل عشان خاطر يجري وعلى فكره سرعته جامده يعني اذا جري ورا واحد وهو بس هما الاثنين مع بعض فيها مشكله لو الواحد ده ما بيعرفش يجري الفيل هيجيبه شوف الرئتين بينتفخوا ازاي الاكسجين يخش فيهم ينتفخوا يبقى لازم مؤهلين حواليهم بقى القفص الصدري بتاعه شوف واحد اتنين زفير شهيق زفير شهيق هو بيشرح له الدكتور بتاع التشريح بيشرح بيقولوا التنفس بيتم ازاي ثم تنتفخ الرئتين ثم يقدر يمشي وبيشرح له كمان حتة الثيرمولوجياتي ميكانيزم اللي هي عملية تنظيم درجة الحرارة لان لو ارتفعت مره واحده وده بتحصل في افريقيا 50 و55 هو ما بيستحملش يبقى لازم ما قداموش غير الميه ملوش فيها كلام انه ينزل تحت الميه انه ما يستحملش ابدا فوق يقعد في الدرجه دي شوف يقدر يعوم في الميه اه يقدر يعوم لانه تقيل وال... والكثافه بقى نظريه ارشميدس الكثافه تقدر الميه تشيله ويعوم كمان ما يغرقش عشان الميه يعوم ياخد نفس كده تحت المية ويتباروا مين اكتر واحد قعد تحت المية قد ايه اهو رفعوا الرجلين اهو الرجلين اهي الرجل دي من تحت عاملة ازاي ازاي شايل الخمسة طن دول اكيد فيها حاجة الصوابع دي لما حللوها شافوا اللي جواها لونها مختلفة م- من الفيل الافريقي للفيل ال- للفيل الهندي او الاسيوي اعتقد الفيل الافريقي ثلاثة او اربعة والفيل الاسيوي حوالي خمسة فبيسألوا نفسهم ليه مع فرق الوزن بين الفيل الافريقي والفيل الاسيوي شوف شوف المشي ازاي شوف مو- ممكن يزق عربية زقة واحدة بالزلوم حاجة بسيطة كده بس بيهزر معاه وممكن فجأة تجيله قوة غضب كده يعمل حاجات عجيبة يهدم بيوت يموت بني ادمين فجأة كده ومش عارفين ايه سر نشاط هرمون الغضب السريع كده فبيحاولوا يشرحوا عشان يوصلوا للحكاية دي صاحبنا بيحاول بيقول انا وزن الرجل استغربت منها اشوف الرجلين من تحت وقطع حتة منها حتة صغيرة حتة من الصباع بس شوف يعني دي يقول لك كم الصوابع دي ازاي تتحمل يبقى لازم يكون في توزيع في الوزن زي ما قلت الحركة قبل كده تنويها كده على موضوع الجمل وازاي انه سفينة الصحراء والخف بتاعه فشوفوا هيشيلوا الرجلين ويوزنوها على الميزان اهو شوف الرجل كام وزنت اكتر من 30 40 كيلو وهيحاولوا ينشروها كانه دخل في نشاره آه، بينشر في ورشه خشب اه وقسموها نصين فعلا والله العظيم عجيب عجيب اهو عملوا قطاع عرضي ما هو مش ينفع فيها سكينه دي نشروها بالمنشار عشان يعرفوا توزيعة الوزن عاملة ازاي بتاعة الفيل على الرجل وما يحصلش مشاكل ويقول بقى هقعد على كرسي طب هنام على جنبي هصلي وانا قاعد مفيش فتوى تخليني معرفش اعمل ايه لا ربنا يا رب يشفي مرضانا ومرضى المسلمين لكن مشاكل الرجلين وخشونة الركبة المنتشرة وعدم القدرة على طلوع السلم نتيجة الوزن فهو بيسأله طب ازاي هو متحمل ده يبقى لازم يكون في توزيع في الرجلين شوف لما بيجي يتنيها ويكون في انسيابية سبحان الملك في كل ال joints او ال- المفاصل الموجودة تحت عشان يقدر يمشي بالخفة دي انا لو بستغرب له آه، طريقة نومه بس بينام ازاي وطبعا بينام على ال sternum يعني بينام على الجزء ال- اللي ما بين ايديه القدامانيين بينام كده لكن آه، لو نام بالجنب صعبة شوية وطبعا ما ينفعش ينام على ظهره مفيش حد ينام على ظهره غير انسان بس شوف برضه مش هيسكتوا بيدوروا في كل المفاصل والعضلات الموجودة في الركبة ازاي هي شوف فريق كامل من العلماء ووقت وامكانيات عشان يوصلوا المعلومة يمكن تكون ما تهمهمش في الوقت الراهن لكن تهمهم بعدين وده المفروض يكون هم المسلم انه يتأمل ويدور ويبحث ولو ما فاتش هذا العصر يمكن بعد يموت بسنين المعلومة اللي دور عليها دي وفنى عمره فيها يفيد بيها الناس اللي بعده فكل اللي يقرأ يتردى ويترحم عليه ويقول والله كويس ان هو اشتغل بامكانيات محدودة لان كل عصر يبقى فيه امكانيات اشد من العصر اللي قبله وكتر خيره انه وصل لحد كده ويبدأ اللي بعده يكمل وده دايما هم المسلم باستمرار شاغل عقله كم مرة ربنا ذكر العمل في القرآن بعدد أيام السنة 360 مرة وكأن مفيش حاجة اسمها أجازة الأجازة دي أنت بتعمل فيها عبادة عشان توصل لعبادة تانية لكن مفيش حاجة اسمها كسل مفيش عمل مفيش حاجة اسمها كده لازم تعمل لازم طيب بيقول ايه تاني في الفروقات ما بين الفيل الأس- الاسيوي والفيل الافريقي الفيل الاسيوي اقل حجما من الفيل الافريقي يعني الفيل الافريقي لو ارتفاع مثلا 3 4 متر الفيل الاسيوي 2 ونص او 3 متر الفيل الاسيوي ما عندوش تحدب على راسه ولا تحدب في ظهره الفيل الافريقي آه، العكس عفوا الفيل الافريقي ما عندوش تحدب لكن الفيل الاسيوي عنده تحدب التحدب الموجود ده وده بيساعدهم في عمليه آه، وضع الامتعه عليه بطريقه معينه عشان خاطر يستخدموه بتوع تايلاند و- وجنوب شرق اسيا والدول دي عشان خاطر ينقل لهم الامتعه وهو اهدى شويه من الفيل الافريقي يعني اقل غضبا يعني زي ما قلنا ال- العاج الموجود ده هنا حوالي في الاسيوي حوالي 9 كيلو 10 كيلو في الفيل الافريقي حوالي 25 30 كيلو وهنا مهم وهنا مهم طيب معانا اتصال السلام عليكم استاذ عبد الرحمن السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور سامح اهلا حبيبي الحمد لله على كلامك الله يسلمك يا حبيب قلبي اتفضل يا أيوة.
حبيب قلبي ليك سؤال طيب انقطع الاتصال طيب آه، دايما بقول وشغلان الحتة دي فجعلهم كعصف مأكول شوف شوف أدب القرآن زي ما يقول على مريم و... وعيسى عليه السلام كانا يأكلان الطعام شوف بقى اللي يأكل الطعام وعنده حاجة للطعام يبقى بيتخلص من الفضلات فلما يقول فجعلهم كعصف مأكول تفهمها انت بقى تأمل بقى فيها معناها التبنة اللي هي ما فيهاش حاجة خالص لما تاكلها البهائم وتخرجها تبقى فيها ايه ولا حاجة شوف حجم التدمير في جيش أبرهة طيب معانا اتصال السلام عليكم أستاذ معتز السلام عليكم مرحبا استاذ سامح أهلا وسهلا حبيبي ربنا يبارك فيك انا بس لا املك الا ان اقول قول الله سبحانه وتعالى ويريكم اياته فاي ايات الله تنكرون نعم وفي كل شيء له ايات تدل على انه الواحد نعم وانت جزاك الله خيرا دعوه للتامل في ملك الله وعظمه الله جزاك الله فهذا خلق من خلق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وعظمته وجلاله وعليائه وكبريائه بس في امر الصراحه يعني اود ان انبه عليه ان القران كلام الله سبحانه وتعالى ما نزل الا ليعمل به نعم قال سبحانه وتعالى كتاب انزلناه اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به نعم آه، وق- آه، ولينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين نعم لكن احيانا الناس تاخذ القران من جانب الغذاء والدواء وده جيد ياخذوه من الجانب العسكري انه كتاب ياخذوه من الجانب في امور كده لكن القران نزل للعمل نعم وليس يعني ايه الناس تاخده واحد طبيب في الغذاء والحاجات دي وتاخده من يجيب ايات الغذاء وايات الشفاء نعم واحد تاني في الناحيه العسكريه ياخد ايات معينه أيوة فيعني نسال الله ان يرزقنا العمل بالقران يا رب آمين.
العالمين السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام بارك الله فيك أستاذ معتز الحاجة سنة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك وجزاك الله خيرا جزانا وإياكم ونفعنا الله بعلمكم آمين يا رب أنا عندي سؤال بس عايزة أقول حاجة قبله ممكن اتفضلي يا فندم عايزة أقول تبارك الله أحسن الخالقين في كل الموجودات الأحياء منها والجمادات بديع الصنع قدير الخلق قدر وقضى وخلق وهدى وخلق فهدى نعم سبحانه القائل إن كل شيء خلقه بقدر نعم ولا مجال للصدفة في ملكوت الله الواسع البديع نعم المحكم القوي المتناغم المتناسق وكثير كثير ويخلق ما لا تعلمون نعم وحقا نقف عاجزين خاضعين لنقول بصدق وما قدر الله حق قدره وما أوتيتم من العلم إلا قليلا نعم اللهم زدنا علما وعنا على حمله وإنفاقه فيما يرضيك عنا في الدنيا والآخرة آمين يا رب.
وسؤال يا دكتور سامح اتفضلي يا فندم.
هل البصمة الإلهية واحدة مم.
كل أمة على حدة مم.
تشهد أنه الواحد نعم كل وكلنا أمم توحد كما قال الواحد نعم حاضر حاضر بارك الله فيك أمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور سامح الحمد لله يا فندم الحمد لله رب العالمين في سؤالين يا دكتور سامح الله يبارك اتفضلي لك اتفضلي عايزة انا اعرف ايه الفرق بين الفراخ البلدي والفراخ البيضة حاضر وبرضو اللحوم المتلجة مع اللحوم الطازة البلدي بتاعتنا حاضر انا اجيبك ان شاء الله طيب نجيبها بسرعه الفراخ البلدي دايما بتتسم باللون الغامق يعني مثلا اللون البني اللون المحمر يعني ما فيهاش ال- آه، بياض الريش زائد انها بتتاخر شويه في انها تستجيب للاكل يعني ممكن الفراخ البيضاء على 7 8 ايام تلاقي الكتكوت فرد الصدر بتاعه وبدا هيكل الفرخ هيتكون لكن الفراخ البلدي ممكن تقعد 20 25 يوم ولسه ما ادتش كيلو الا ربع مثلا الفراخ البيضاء دايما مناعتها اقل سنه وذلك لوضعها تحت ستريس نتيجه انها معامل التحويل عندها اعلى تاكل وتدي تاكل وتدي والسرعه وبالتالي جهاز المناعه يتاثر فلذلك بنجد صعوبه لما نيجي نحصن ان احنا لما يجي مرض تنجو منه الفراخ انما الفراخ البلدي تقاوم اكتر طيب اتصال اخر السلام عليكم وعليكم استاذه السلام شيماء وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا يا فندم اتفضل أهلا وسهلا حضرتك يا دكتور الله يكرمك ربنا يعزك يا رب جزاك الله كل خير عننا يا رب في آمين يا ال- رب. بارك.
نحن نتدبر يعني آيات الله وخلقه وكده امين يا رب.
فربنا يجازيك عننا كل خير يا امين رب يا رب كنت عايزة أسأل سؤال يا دكتور بعد إذنك اتفضل.
إيه، كنت عايزة أعرف إيه ال- إيه الحيوانات اللي مباح قتلها وكده اه حاضر ماشي جزاك الله كل خير سلام جزانا وياكم طيب نكمل وبعد كده نجاوب شيماء بالنسبة للحوم مفيش شك ان اللحوم الطازة اللحوم المذبوحة اللي احنا شايفينها بنفسنا افضل من اللحوم المجمدة لان اللحوم المجمدة ساعات بتيجي وساعات بيكون داخلها فيروسات والفيروسات دي ما بتتأثرش بالتتليج وما بتتأثرش بوجود اللحوم دي تحت درجة حرارة قليلة وفي بعض من الديدان نفس الكلام تتحوصل وما تأثرش بالتدليج فدايما الأمان في اللحوم دايما اللي هي مذبوحة فريش لكن احنا بنسمي على اللحوم المجمدة وربنا يسهل لكن الأفضل دايما الفريش طيب أستاذة شيماء بتسأل الحيوانات المباح قتلها الحديث صحيح البخاري حديث حفصة وحديث عبد الله بن عمر وحديث عائشة أيضا خمسة يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدقة والكلب العقور والحية والعقرب يبقى الحية والعقرب والغراب والحدقة والكلب العقور في الحل والحرم أينما تواجدوا دول مباح قتلهم بإذن الله تعالى دون ذلك فالمفروض ما نقتلش هذه الحيوانات والنبي عليه الصلاة والسلام نهى لما شاف واحد بيقتل عصفورة طب هتقتلها ليه هل بتصطادها لمجرد المتعة ده ما ينفعش لا زكيها وكلها وإلا سيبها فما ينفعش نسيح كده في الملك نقعد ايه نصطاد وب- بعبث ما ينفعش الا اذا كنت هتاكل الحيوانات دي حتى ما ينفعش نتخذها اغراض ما ينفعش واحد كده يحط فراخ ويقول والله هتعلم التنشين النهارده انا وابني ونقعد ننشن ويموت الدواب دي وفي ناس مش لاقيه تاكل ده ما ينفعش وما يصحش طيب برضو اقول تاملات في سوره الفيل دايما الجزاء من جنس العمل هم كانوا عايزين يهدموا ايه البيت العتيق ربنا سماه البيت العتيق وشوف وال- فليقضوا تفثهم وليوفوا ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم سورة الحج وليطوفوا بالبيت العتيق سماه البيت العتيق ليه ما دخله من جبار إلا قسمه الله إذا كان قاصد إنه يهدم البيت أعتقه الله من أي جبار فعايزين يهدموا البيت العتيق يعني عايزين يهدموا الحجارة اه فلا بد من الجزاء من جنس العمل تنزل عليهم حجارة شوف هل تأملت هذا الملمح دايما جزاء من جنس العمل تأملوا كده في القرآن شوفوا ثمود ربنا أهلكها ازاي يبقى من جنس ما عملت شوفوا عاد أهلكها ازاي من جنس ما عمل شوفوا قوم لوط أهلكهم ازاي من جنس ما عمل قوم أبرهة كده جيش أبرهة كده انتوا عايزين واستخدمتوا الفيل اللي هو أشد دابة وعايزين تهدوا الكعبة اه هتجيلكوا دواب ما بتمشيش على الأرض خالص بتطير عايزين تنزلوا الحجارة اه هتنزل عليكم حجارة قد العدساية بس قوتها تسحق العظم واللحم وتخلي الإنسان كعصف مأكول أليس هذا داعي وسبب يجعلنا نخاف من الله سبحانه وتعالى خافوا من ربنا يا جماعة اليومين دول صيام شعبان بحب جدا شهر شعبان ترفع فيه الأعمال النبي عليه السلام كان يصوم شعبان كله إلا قليل يا ريت أيامنا كلها تكون صيام ونستعد بذلك لرمضان مش عارف احنا لسه معانا وقت ولا نكمل الوقت ما تبقى طيب آه، بالنسبة لعالم الأفيال عالم بيتميز بحدة السمع حدة السمع هو بيستخدمها في ايه بيست... بيستخدمها انه يعرف الاعداء من انهي حتة جايين اي يدب على الارض بيستخدمها انه يعرف حركة الأشجار والرياح وبالتالي يعرف ان الرياح دي لما يشمها يعرف ان المية جاية من الناحية دي يبقى السمع مهم جدا الأفيال يمكن أجيب لكم فيلم بيستخدموا الأفيال زي الكلاب البوليسية يسمع من هنا يعرف من هنا في حركة يعرف من هنا في حاجة يشم ان هنا فيه آه، نافق يشم ان هنا فيه مية طبعا حرب المدوع حرب المياه كلهم بيبحثوا عن مصادر المياه السلام عليكم اتصال استاذ احمد السلام عليكم
السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام ورحمه الله وبركاته طب عايزين يا دكتور في بعض المرضى حضرتك اللي اطباء بيقول لهم مثلا ما تاكلش لحمه حمراء كل لحمه مثلا ممكن بتلهم اللي هي اللحمه الخفيفه ديت اه هل بيندرج تحت ذلك الامر نوع الفراخ برضه لان في فراخ بيبقى اللحم بتاعها احمر اه ولا الفراخ بانواعها اللحوم خفيفه حضرتك حاضر.
عايز اعرف بس حاضر يا شكرا دكتور.
جزيلا لك أجيبك إن شاء الله حاضر آه، مرض طبعا احنا كنا عاملين حاجات خفيفة كده مختصفات إن شاء الله في رمضان عن إن الحيوانات بتصوم الحيوانات بتصوم فالأسد نفسه بياخد يوم راحة لما رحنا جبنا حيوانات صورنا بياخد يوم راحة خايف من النقرس طبعا هو كفطرة يريح نفسه شوية النقرس هو اليوريك أسيد وده مركب زي الإبر كده داخل الجسم لو زاد نتيجة أكل اللحوم الحمراء او بعض من الاكلات زي الفول زي الشوكولاته زي الطعميه زي الحمام زي البط بيتعب قوي آه، الصابع الرجل وبيتعب المفاصل بيعمل مشاكل وعلاجه كويس بس بيكون تعب الانسان وان كان في علماء قالوا وانا معاهم في ذلك ان قد يتولد من جسم الانسان من جوه من غير ما ياكل حاجه حتى ممكن يكون نباتي ما بياكلش لحمه ويجي له نقرس ده وارد طيب اخونا الفاضل الاستاذ احمد بيسال ايه الحاجات اللي ممكن ما تضرنيش في النقرس ما تتعبنيش اه البتلو اه لان ما فيهاش ال- قدر من البيورينات اللي هي تعمل ال uric acid فما تتعبوش البتلو اللحوم البيضاء اللي هي لحوم الطيور يعني يبعد عن الحمام تبعد عن الحمام وعن البط والوز البط والوز والحمام دول عاليين قوي في ال uric acid خصوصا الحمام لكن ال- الفراخ العادية وخصوصا الفراخ البيضاء بتبقى أقل شوية برضو أنصحك أي مركب فيه شوكولاتة الشاي لا وبرضو بيزود ال- الفول والطعمية بيزودوا قوي قوي قوي ال uric acid خصوصا إذا كانت الحالة متفاقمة ومش قادر وصلت إن أنا مش قادر أقف على رجلي من كتر وجود اليوريك أسيد لكن فيها علاجات وبيستجيب ليها الجسم الحمد لله رب العالمين وبتتلاشى هذه الحالة أنا ما بعتبروش مرض أنا بعتبره ظاهرة نتيجة إسراف زي ما قلنا برضو في حلقات الطعام والشراب فكأن الصيام راحة الصيام جاي لنا اهو وبتعرض علينا هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام مين اللي ياخدها مين اللهم ارزقنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام نحن نصوم شهر شعبان ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس يرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جاي لك شهر رمضان وحتى لو ما بصومش اثنين وخميس وما بصومش السنة كلها جاي لك شهر رمضان اللي أحد علماء الروس قالوا إيه، أنت متمتع بشبابك بالشكل ده ليه؟ بيسألوه الصحفيين عندك 80 سنة وكلك شباب قال لهم كنت حريص وأنا في شبابي أن أصوم ثلاثة أيام كل شهر يعني هو الثلاث أيام القمرية سنة النبي عليه الصلاة والسلام والمقصود بصيامه يعني الامتناع عن الطعام والشراب طيلة 17 18 ساعة على مدار اليوم ويبدأ ياكل فترة الليل طب ما ده صيام المسلمين الحمد لله نعمة الإسلام فجينا شهر رمضان اهو نحاول بقى نقلل شوية أحد مشايخنا كان بيعلمنا زمان يقول إنه شهر الرحمة لا شهر اللحمة يعني ما نحاولش بقى نحط كل شوية في الفريزر ونحط ونجمع و... لا ما يكونش ده حرصنا يكون حرصك ازاي تختم القرآن مرة في اليوم وأنا بقولها ومسؤول عن كلامي سبع ثمان ساعات في اليوم والله تقدر الشافعين كانوا بيختموا مرتين ازاي تقيم الليل ومتز- وما تتضايقش ازاي دايما تطعم الارامل والمساكين ازاي تغتنم من الشهر ده وبعد كده ساعة الفطار نفطر لكن ما يكونش همنا ازاي ازاي ازاي طول النهار بنجمع للبطن بس وبعدين نشتكي من النقرس ونشتكي من المشاكل والسكر والضغط ما هو انت اصلا اسرفت كلمتكم عن طعام الحيوان النهارده تاملنا في صوره الفيل يمكن نكمل الفيل المره الجايه او ناخد حيوان اخر بيتناول الطعام والشراب ونعمه ربنا علينا سبحانه وتعالى ولكنهم لا يسرفون الاسراف جاي مننا احنا لو رعيناهم او اسراف فينا احنا لو اكلنا وشربنا يا حبذا لو لم نسرف وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
تأمل ترى الأرض والأرض والكائنات بإعجاز خالقها ناطقات تأمل خطى الفجر عند الشروق ففي وجنتيه نيرا مشرقات تأمل صنيع الإله الذي تحاروا بأوصافه الكلمات فذا الكون محراب أفكارنا وفيه معاني الهدى